وحيد العمدة حاضر حاضر عينيا ما توقعش ان انت تخوني ما توقعش ولا اتصور يوم تهجرني ما تصور ما توقعش ان انت تخوني ما توقعش ولا اتصور يوم تهجرني ما تصور ما تصور انا انا انا, أنا. عاوز جواباتك خدها ارجوك ما تعطلنيش عاوز جواباتك خدها ارجوك ما تعطلنيش أرجوك ما تعطلنيش مم، ما تعطلنيش أنا دمي خلاص طار أنا دمي خلاص طار أنا دمي خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص طاقة والصبر عندي مفيش الصبر عندي مفيش مفيش ما تشوف لك حل معانا يا تجينا يا تنسانا ما تشوف لك حل معانا يا تجينا يا تنسانا يا تجينا يا يا, يا تنسانا عاوز عايز جوابات تاخدني ارجوك ما تعطلنيش انا دمي خلاص اتعب الصبر عندي مفيش عايز جوابات تاخدها ارجوك ما تعطلنيش انا دمي خلاص اتعب الصبر عندي مفيش عايز جوابات تاخدها ارجوك ما تعطلنيش انا دمي خلاص اتعب الصبر عندي مفيش عايز جوابات تاخدها ارجوك ما تعطلنيش انا دمي خلاص اتعب الصبر عندي مفيش عاوز عايز جوابات تاخدها ارجوك ما تعطلنيش انا دمي خلاص اتعب الصبر عندي مفيش اجرح بيع اعرف ما يهمكش اجرح بيع اعرف ما يهمكش اجرح بيع اعرف ما يهمكش خاين خاين وعليك خاينين مين يأمن لك مين خاين وعليك خاينين مين يأمن لك مين خاين وعليك خاينين مين يأمن لك مين خاين وعليك خاينين مين يأمن لك خاين وعليك خاينين مين يأمن لك مين خاين وعليك خاينين مين يأمن لك مين اجرح بيع اعرف ما يهمكش اجرح اجرح ما يهمكش ما تشوف لك حل معاك يا تجينا يا تنسى ما تشوف لك حل معاك الشيخ خالد معانا يا تنسانا سيبك مش حسيبك الشوام نصيبك هو نصيب ان شاء الله تروح لبنان سيبك من الحب سيب سيب وبلاش شوام الشيخ عبد الله نصيب ان شاء الله تروح لبنان سيبك من الحب سيب سيبك وبلاش شوام شعب المغرب نصيب والبحرين كمان سيبك من الحب سيب سيبك وبلاش شوام نصيبك هو نصيب ان شاء الله تروح لبنان اجرح بيع اعند ما يهمكش اجرح ما بتبيع ما يهمكش اجرح بيع اعند ما يهمكش ما تشوف لك حل معاك يا تجينا يا تنسانا انا عايز حل معاك يا تجينا يا تنسانا يا تنسانا روق روق يا حبيبي شوية احكي لي امال بهداوة زعلان من ايه عليا ما حصلش مني قساوة روق يا حبيبي شوية احكي لي امال بهداوة زعلان من ايه عليا ما حصلش مني قساوة روق يا حبيبي شوية احكي لي امال بهداوة زعلان من ايه عليا ما حصلش شي روق يا حبيبي شوية احكي لي امال بهداوة زعلان من ايه عليا ما حصلش مني قساوة اجرح بيع اعاند ما يهمكش اجرح بيع اعاند اجرح ما تبيع طب اعاند ما يهمكش يشوف لك حل معاك يا تجينا يا تنسانا انا عايز حل معاك يا تجينا يا تنسانا يا تنسانا اجمل ورقه تحيه للبحرين وشعب البحرين شايف شايف مصلحتك بره هلا هلا يا سيدي اسمر شايف مصلحتك بره هلا هلا يا سيدي اسمر شايف مصلحتك بره هلا هلا يا عبد الله شايف مصلحتك الشيخ خالد شايف مصلحتك بره هلا هلا يا سيدي اسمر شايف مصلحتك بره هلا هلا يا سيدي اسمر اجرح بيع اعند ما يهمكش اجرح يا عيني الله الله سيدي منور يا سيدي منور حاضر حاضر على عيني حاضر دخلنا البحرين يا ناس لقينا ناس حلوين اه يا ابو السعود يا حلو اه يا سيدي اه دخلنا البحرين يا ناس لقينا ناس حلوين قعدت كل الناس على الشمال والمغرب على اليمين شيخ خالد منور يا سيدي قعدت كل الناس على الشمال وعلى اليمين وقلت حي ابو ظبي وشعب الامارات ناس حلوين بخشيش على قد سائل آمل سائل آمل سائل أياما وقعد في مجال ماهوش قده بعزق في ماله وضيع في الهوا كده اهو ده اللي مجمع ناقص اهو ده اللي مهما علي ناقص وعمره ما زاد لو كان امره بايدي لحرمه من الزاد وارميه في سوق العبيد عشان يبطل عناد والبس ثوب ثوب على قد اه على قد نبي على قد كل الفرح قام يرقص عالسلام البحرين قام ترقص عالسلام كل الفرح قام يرقص عالسلام كل الفرح قام يرقص عالسلام المغرب قامت ترقص عالسلام تحية لمصر كمان ترقص عالسلام كل الفرح قام يرقص عالسلام كل الفرح قام يرقص عالسلام ابعت الفين سلام لبنان ويا علام ابعت الفين سلام لبنان ويا علام ابعت الفين سلام لبنان ويا علام ابعت الفين سلام لبنان ويا علام وحي كل الناس احيي كل الناس واصحابي دول كمان وحيد العمدة قام كل الفرح قام يرقص عالسلام كل الفرح قام يرقص عالسلام كل الفرح قام يرقص كل الفرح قام عالسلام
يرقص عالسلام يا مساء الخير عليكم مصر بتحيي بيكم مساء الخير عليكم تحية غالية ليك الوقت لسه بدري الوقت لسه بدري وانا جاي اغني ليكم وحيد العمدة قام كل الفرح قام يرقص عالسلام كل الفرح قام يرقص عالسلام كل الفرح قام يرقص عالسلام كل الفرح قام يرقص عالسلام مساء الخير والسلامات عالسكر النبات مساء الخير والسلامات عالسكر النبات هغني للشباب هغني للشباب وارقص البلد وحيد العمدة قام كل الفرح قام يرقص عالسلام كل الفرح قام يرقص عالسلام كل الفرح قام ايوه يرقص عالسلام كل الفرح قام يرقص عالسلام يا مساء الخير يا بيه حدش بيشوفك ليه يا مساء الخير يا بيه حدش بيشوفك ليه عايزين نرقص معاك يا شيخ خالد معاك منور يا سيدي معاك مش برضه ولا ايه وحيد العمدة قام كل الفرح قام يرقص عالسلام كل الفرح قام يرقص عالسلام كل الفرح قام يرقص عالسلام واحد يجيب عصاية يجي يرقص معايا انا عايز حد معايا يجي يرقص معايا ان حد يجي يزم ان حد يجي يزم اصورهم معايا وحيد العمدة قام كل الفرح قام يرقص عالسلام كل الفرح قام يرقص كل عالسلام الفرح قام يرقص عالسلام كل الفرح قام يرقص عالسلام مساء الخير يا باشا يلا اسهر بقى على الشاشة يا منور قوي يا باشا يلا اسهر بقى على الشاشة عايزين نرقص معاك عايزين نرقص معاك مش برضه ولا ايه وحيد العمدة قام كل الفرح قام يرقص عالسلام كل الفرح قام يرقص عالسلام البحرين قامت ترقص عالسلام شعب المغرب قامت ترقص عالسلام الامارات قامت ترقص عالسلام حتى مصر قامت ترقص عالسلام كل الفرح قام يرقص عالسلام كل الفرح قام يرقص عالسلام طب كل الفرح قام يرقص عالسلام كل الفرح قام يرقص عالسلام كل الفرح قام يرقص عالسلام كل الفرح قام يرقص عالسلام كل الفرح قام يرقص عالسلام نظرة واللي عدى عدى انت لسه نايم من على المخدة الإشارة خضرة واللي عدى عدى انت لسه نايم الإشارة خضرة شعب البحرين عدى انت لسه نايم من على المخدة الإشارة خضرة تحية للمغرب والبحرين وانت لسه نايم من على المخدة الكل عليك بيمين من نظرة توقع مية يقولوا الواد ده تقيل مش داريين بيك يا عينيا الكل عليك بيمين من نظرة توقع مية يقولوا الواد ده تقيل مش داريين بيك يا عينيا الكل عليك بيمين من نظرة توقع مية يقولوا الواد ده تقيل مش داريين بيك يا عينيا الكل عليك بيمين من نظرة توقع مية يقولوا الواد ده تقيل مش داريين بيك اكمن عليك القيمة وغلبت بتوع السيمة اكمن عليك القيمة وغلبت بتوع السيمة اكمن عليك القيمة وغلبت بتوع السيمة اكمن عليك القيمة وغلبت إيه؟ اكمن عليك القيمة وغلبت بتوع السيمة اكمن عليك القيمة والإشارة خضرة الإشارة خضرة واللي عدى عدى انت لسه نايم من الإشارة خضرا انت حريق انت لسه نايم من على المخدة كلامك حلو كلامك يخلي القلب يميل أتاري حلو غرامك تمثيل كله في تمثيل كلامك حلو كلامك يخلي القلب يميل أتاري حلو غرامك تمثيل كله في تمثيل كلامك حلو كلامك يخلي القلب يميل أتاري حلو غرامك تمثيل كله في كلامك حلو كلامك بيخلي القلب يميل أثري حلو غرامك تمثيل كله في تمثيل تحية للشيخ خالد اللي منور الدنيا كلها كلامك حلو كلامك بيخلي القلب يميل أثري حلو غرامك تمثيل كله في تمثيل كلامك حلو كلامك بيخلي القلب يميل أثري حلو غرامك ده هواك يا ابو قلب حنين لففني سبع لفات اتاريك فعلا مش هايل انت بتاع كلامك حلو كلامك بيخلي القلب يميل اتاري حلو غرام تمثيل كله في تمثيل يخلي القلب يميل كلامك حلو كلامك بيخلي القلب يميل والإشارة خضرة الإشارة خضرة واللي عدى عدى الإشارة خضرة واللي عدى عدى كل عليك بيميل من نظرة توقع مية يقولوا الواد ده تقيل مش داريين بيك يا عينيا الكل عليك بيميل من نظرة توقع مية يقولوا الواد ده تقيل مش داريين بيك يا عينيا بيميل من نظرة توقع مية يقولوا الواد ده تقيل مش داريين بيك يا عينيا اكمن عليك القيمة غلبت بتوع السيمة شيخ عبد الله عليك القيمة غلبت بتوع السيمة من عليك القيمة غلبت بتوع السيمة من عليك القيمة غلبت بتوع السيمة يا عيني يا عيني آه آه آه آه آه آه آه آه آه يا صاحبي ليه كل ده بتعض ليه ايدي من بعد ما اسعدتك وعليت على ايدي نسيت اوام شدتك ونسيت اوام ايدي يا صاحبي ليه كل ده ليه كل ده بتعض ليه ايدي من بعد ما اسعدتك وعليت على ايدي نسيت اوام شدتك نسيت اوام ايدي يعني انا ازرعك وانت اللي تقلعني وتجيب بايدك حطب علشان تولعني علشان تولعني القلب اسود يا عيني اسود يا عيني والوش بيخدعني بيخدعني اه اروح لمين اروح لمين واقول يمين وادي حالي ادي حالي حالي حالي يا عيني على اللي جرى يا خوفي من الجاية بعد اللي كان وجرى انا تهت في المتاهة يا عيني على اللي جرى يا خوفي من الجاية بعد اللي كان وجرى انا تهت في المتاهة يا عيني على اللي جرى يا خوفي من الايام بعد اللي كان وجرى انا تهت في المتاهات يا عيني على اللي جرى يا خوفي من الجايات بعد اللي كان وجرى انا تهت في المتاهات يا عيني على اللي جرى يا خوفي من الايام بعد اللي كان وجرى انا تهت في المتاهات يا عيني على اللي جرى او النبي اللي جرى بعد اللي كان وجرى انا تهت في المتاهات يا عيني على اللي جرى ويا خوفي من الايام بعد اللي كان وجرى انا تهت في المتاهات بحبك بحبك بحبك بعقلي بحبك بحبك بحبك بجنون بحبك بحبك بحبك بعقلي يا شيخ عبد الله بحبك بحبك بجنون بحبك بحبك بحبك بعقلي قوي بحبك بحبك بحبك بحبك بحبك بعقلي خلاص هحبك احبك بجنون بحبك بحبك بحبك بعقلي بحبك بحبك بحبك بجنون يا عيني على اللي جرى يا خوفي من الجاية بعد اللي كان وجرى انا تهت في المتاهة يا عيني على اللي جرى يا خوفي من الجاية بعد اللي كان وجرى انا تهت في المتاهة يا عيني على اللي جرى يا خوفي من الايام بعد اللي كان وجرى انا تهت في المتاهات يا عيني على اللي جرى ويا خوفي من الجايات بعد اللي كان وجرى انا تهت في المتاهات يا عيني على اللي جرى يا خوفي من الايام بعد اللي كان وجرى انا تهت في المتاهات يا عيني على اللي جرى او النبي اللي جرى بعد اللي كان وجرى انا تهت في المتاهات يا عيني على اللي جرى ويا خوفي من الايام بعد اللي كان وجرى انا تهت في المتاهات بحبك بحبك بحبك بعقلي بحبك بحبك بحبك بجنون بحبك بحبك بحبك بعقلي يا شيخ عبد الله بحبك